بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع صلى الله سبحانه وتعالى أن يستخرج منا ما يرضيه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأنا يعني أذكر نفسي وأذكر الإخوة بتجديد النية قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما لكل امرئ ما نوى فمهم إن احنا نستحضر النوايا الصالحة قبل بداية العمل كان في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم أعد الرجل السؤال فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يعني خرج في غزوة في سبيل الله يلتمس الأجر يعني أجر الجهاد والذكر أنه يذكر عند الناس ما له فقال لا شيء له إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يستخرج منا ما يرضيه وأن يجري الحق على ألسنتنا ومعنى كمان على قدر حرص الإنسان وعلى قدر إخلاص الإنسان وتواضع الإنسان وتأدب الإنسان في مجلس العلم وفي تلقي العلم وسماع العلم وحرص الإنسان على طلب الهداية على قدر الفتح اللي يفتح عليه وعلى المتكلم والعكس يعني الاستعجال وسوء الأدب وسوء الخلق مع المعلم ومع مع الشيخ هذا من أسباب الحرمان وربنا سبحانه وتعالى يطلع على قلب الإنسان وهو في مجلس العلم في واحد بيقبل بقلبه على الله سبحانه وتعالى آوى إلى الله فآواه الله يعني حريص ان هو يعني يتعلم وان هو يتزكى وان هو يسمع كلمة لعل ان ربنا سبحانه وتعالى ينفعه بها قال تعالى واما من جاءك يسعى وهو يخشى في واحد حريص على حريص على العلم حريص على سماع الموعظة نفسه يسمع كلمة كده يعني تكون سبب في هدايته ف ممكن إنسان على قدر الإخلاص اللي عنده وحرصه على العلم وحرصه على الهداية ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه في الفهم ويفتح على المتكلم سبحان الله يكون رزق الإنسان ده يجري على لسان المتكلم فحبيت إن أنا أذكر يعني بالمعنى ده أنا لقيت يعني بعض التعليقات يعني كده إيه مش عجباني فيعني قلت ايه اذكر نفسي واذكر الاخوه بحسن الادب في حضور مجلس العلم يعني لا يصلح ان الانسان مثلا في بدايه الدرس يقول له ايه يلا يا شيخ خلص او يعني يعني ايه بسرعه انجز او انت هتقعد قد ايه لا يصلح لو لو مناسب ان الانسان يحضر يحضر ويتادب باداب المجلس لو هو مشغول ربنا يعينه يسمع مثلا درس مسجل أو يحضر في وقت تاني لكن كون الإنسان يحضر ولا يراعي الأدب في حضور المجلس هذا من أسباب الحرمان وعدم التوفيق وأصلا الغرض والهدف من المجالس إن الإنسان يتأدب بآداب الوحي يعني مش الغرض إن الإنسان يكون معلومات فلو ابسط الاداب اللي هو الانسان يتادب مع المعلم ايا كان حتى لو حتى لو اصغر منك في السن بس ما دام انت ارتضيت ان انت تتعلم فلا بد ان انت تتواضع حتى لو انت اعلم واعلى في المنزله ودل على ده قصه موسى عليه السلام قال موسى عليه السلام هو النبي من اولي العزم من الرسل ولا شك ان موسى عليه السلام اعلى من الخضر على خلاف هل هو ولي أم نبي لكن لا شك أن موسى أعلى منه في المنزلة ومع ذلك قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا شوف ال- التواضع والأدب فهكذا يكون طلب العلم إن الإنسان يتواضع يتواضع لله ويتواضع بالعلم ده ويتواضع للمعلم ويتأدب معه ويتلطف هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا ويعني كذلك نذكر بالدعاء لإخواننا في غزة وفي كل مكان نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمدهم بمدد من عنده وأن يعينهم وأن يوفقهم وأن يملأ قلوبهم بالإيمان وأن يثبت أقدامهم وأن يوحد صفهم آمين آمين ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينتقم من اليهود المجرمين اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم واقذف الرعب والوهن في قلوبهم وأبدانهم واجعل الدائرة تدور عليهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم آمين طيب يا إخوانا إحنا كنا في المجلس الأخير نتكلم عن عمل قلبي جديد تكلمنا عن منزلة المحبة لو تفتكروا وقلنا إن إحنا هنتكلم في المجالس اللي بعد كده عن أنواع عن أنواع الحب أنواع المحبة الأصل في الكلام عن المحبة إن إحنا نتكلم عن حب الله و... و... وده إن شاء الله يعني إيه هنحتاج إن إحنا إيه ناخد وقتنا فيه كده ونتكلم عنه مثلا في مجلس كامل وأي محبة بعدها هي تابعة لمحبة الله يعني أنت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام حبك للنبي عليه الصلاة والسلام فرع عن محبة الله يعني أنت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي عرفك على ربنا وهو أعبد خلق الله لله وأتقى خلق الله لله فهو سبحانه وتعالى أنت بتحب ربنا سبحانه وتعالى وأي حاجة ربنا بيحبها أنت بتحبها فربنا بيحب النبي عليه الصلاة والسلام فأنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام وأي حد بيحب ربنا وبيعظم ربنا وبيطيع ربنا أنت تحبه فأنت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام علشان هو بيعبد ربنا عشان هو بيعظم ربنا عشان هو بيحب ربنا سبحانه وتعالى ولأنه حريص على إقامة أمر الله سبحانه وتعالى فأي محبة هتبقى تابعة وفرع عن محبة الله اللي هي المحبة المحمودة اللي احنا عايزين نتكلم عنها والنهاردة هنتكلم عن نوع من أنواع المحبة هو فرع عن حب الله سبحانه وتعالى وهو يعني حاجة لو الإنسان حياته فيها المعنى ده معنى الحب ده حياته هتبقى جميلة وهتصفو وهيعيش في الدنيا في نعيم في لذة لذلك حتى المعنى ده ورد عن كتير من السلف وكانوا مثلا يقول ان انا يعني مفيش حاجة تصبرني على فتن الدنيا وعلى البقاء في الدنيا إلا مثلا مجالسة الإخوان الحب في الله قيمة الأخوة فده معنى كان بيصبر الناس الصالحين من الأئمة والعلماء على البقاء في الدنيا إن ده من لذات الدنيا هذا من نعيم الدنيا فإحنا النهاردة هنتكلم عن الحب في الله وقبل ما نبدأ الكلام أنا بس عايز يا جماعة نستحضر في كل الكلام اللي احنا بنقوله جمال الشريعة وإن احنا ديننا جميل إن المشاعر القلبية ان انت تحب اخوك المسلم في الله المشاعر القلبية دي ربنا سبحانه وتعالى يثيب الانسان عليها انت تاخد ثواب واجر على الحب في الله يعني لو انت مثلا تتكلم مثلا عن الصحابة فانت بتحب مثلا سيدنا ابو بكر بتحب سيدنا عمر بتحب سيدنا عثمان بتحب سيدنا طلحة بتحب سيدنا علي بتحب اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام المحبة دي ربنا سبحانه وتعالى يكتب للإنسان الأجر بسبب المحبة مجرد بس المشاعر القلبية والمشاعر القلبية دي زي ما قلنا هي في الدرس اللي فات هي هتحرك بعد كده للطاعة والاقتداء والتأسي لكن مجرد ان انت بتحب بتحب مثلا النبي عليه الصلاة والسلام مشاعر دي ربنا يحب الإنسان بسببها ويرفع درجات الإنسان بسببها ان انت تكون بتحب اخ ليك في الله وتدعو له بظهر الغيب المشاعر دي ترفع الإنسان فمقام الأخوة والحب في الله ده مقام عالي جدا جدا حتى في في الحديث في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديث طويل في في يعني يوم القيامة وفي إن تخيل إن إنسان من أهل الإسلام مسلم ولكن كفة السيئات بتاعته رجحت على كفة الحسنات فيدخل النار هو لا يخلد في النار لكن هيدخل النار يعذب فتخيل الإنسان بقى من من الصالحين بعد لما عدى تجاوز الصراط وداخل الجنة وبعدين بيبص كده ما لقاش أخوه لم يجد أخاه اللي هو كان معاه في الدنيا فين فلان فلان في النار تخيل المشاعر دي إن هو يناشد ربه سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا رأوا يعني أهل الإيمان أهل الجنة أنهم قد نجوا في إخوانهم يعني هو نجا وأخوه اللي كان صاحبه في الدنيا لم ينجو يقولون يناشدون ربهم سبحانه وتعالى يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا يقولوا رب أخويا ده يا رب كان بيصلي معايا وكان بيصوم معايا وكان بيعمل معايا وده أولا يعني ده فيه ترهيب ان ممكن انسان كان بيصلي وبيصوم وبيعمل ويدخل النار ان هم قالوا اخواننا ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا ومع ذلك كفة السيئات رجحت على كفة الحسنات ودخلوا النار والمعنى الثاني ان قيمة الاخوة تخيل انسان يدخل النار واللي يخرجه من النار شفاعة اخوه المؤمن يقول كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول الله تبارك وتعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيعني تاني يرجع خرج مجموعة وبعدين يرجع لربنا تاني فيقول الله تبارك وتعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها يعني يخرج من النار علشان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيأذن ربنا تبارك وتعالى في الشفاعة إن أخوه المسلم المؤمن يشفع له فالقيمة دي عظيمة جدا قيمة الأخوة وإن أنت يكون لك صاحب تحبه في الله أخ ليك في الله معنى عالي جدا لك ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأوصاف مدحهم بالمعنى ده قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم احنا عايزين دي احنا عايزين معنى الرحمة الرحمة اللي تكون بينك وبين أخيك المؤمن لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن عن الأنصار وأراد سبحانه وتعالى أن يمدحهم مدحهم بالوصف ده وصف المحبة قال الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يعني شوف ال ال ال ال الكلام في سياق الكلام عن المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم ربنا سبحانه وتعالى بيذكر أعمال عظيمة جدا للمهاجرين يقول مثلا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أعمال عظيمة جدا أخرجوا من ديارهم وأموالهم وهاجروا في سبيل الله وينصرون الله ورسوله ومخلصين يبتغون فضلا من الله ورضوانه أعمال عظيمة جدا بعدين لما يجي الكلام عن الأنصار ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة واخدين بالكم إن الأعمال كلها أعمال قلبية يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الأنصار دول فيهم صفة جميلة جدا يحبون من هاجر إليهم هو للدرجة دي الحب في الله له قيمة عالية يعني له قيمة عالية عند ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يمدح الأنصار في مقابل أعمال المهاجرين ناس أخرجوا من ديارهم وأموالهم يهاجرون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله مخلصين ينصرون الله ورسوله وفي المقابل ربنا يقول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه تخيل المشاعر دي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بها ويسطرها في كتابه يحبون من هاجر إليهم إن ال ال ال أن المهاجرين هاجروا تركوا ديارهم وأموالهم وبعدين وصلوا المدينة تخيل بقى مشاعر الأنصار إنه أنا قاعد في بلدي فلقيت ناس بيشاركوني في فرص العمل في السكن في الشغل زي ما احنا بنقول كده يعني ايه بيشاركوا في الرزق مجازا يعني ورزق ربنا سبحانه وتعالى يسع لكن لكن تخيل بقى ايه مشاعره هو يحس ان هو ايه انت جاي تشاركني في رزقي وفي بلدي وفرص العمل ربنا سبحانه وتعالى مش بس قال ان هم يعني احتسبوا وصبروا لا يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون عشان كده إن من الحاجات اللي تخلي إنسان يتذوق طعم الإيمان ويجد اللذة والحلاوة في الدنيا إن هو يتعلم معنى الحب في الله النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان يعني الإنسان لا يتذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان إلا لما يكون لي نصيب من الثلاث حاجات دول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وده إن شاء الله هيجي معنا نتكلم عن عن حب الله وعن حب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله يعني بحب بحب أخويا ده بحبه ليه؟ بحبه في الله يعني إيه بحبه في الله؟ يعني أنا بحبه علشان هو بيفكرني بربنا عشان هو بيكلمني عن ربنا علشان هو بيعني على طاعة ربنا علشان هو بيخاف من ربنا أنا أنا انا بحب ان هو عبد لله احب ان هو بيخاف من ربنا احب ان هو بيعظم ربنا احبه عشان هو بيحب ربنا احبه علشان هو ممتثل لاوامر ربنا ده ده معنى الحب في الله هي مش كلمة بتقال كده مش مش شعار مش كل ما تقابل حد تقول له انا بحبك في الله بس كده لا بتقعد تفتكر كده تقول مثلا قال الحسن قال ابن القيم قال الامام الشافعي قال النووي رحمه الله قال ابن حجر قال أبو بكر قال عمر قال عثمان قال علي قال طلحة قال أبو هرير قال ابن عمر أنت بتحب ابن عمر ليه ليه بتحب سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه تحبه ليه بحبه علشان هو نقل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عشان هو كان بيحب النبي عليه الصلاة والسلام عشان هو كان عابد لله عشان هو كان بينصر دين ربنا سبحانه وتعالى تحب سيدنا خالد ليه فده معنى ده معنى الحب الحب في الله ان انا بحبه علشان هو بيقيم شرع ربنا سبحانه وتعالى عشان هو بيعظم اوامر ربنا لان هو عابد لله فانا احبه عشان كده فاي انسان طائع لله بيتقي الله عز وجل من الايمان ان انا احبه من الايمان ان انا احب المؤمن علشان طاعته لله وان يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار كان الحسن البصري إذا ذكر عند أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين شوف هنا شوف سلامة الصدر والمحبة حب في الله كان كان الحسن إذا ذكر عند أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن بن الحسين محمد بن علي بن الحسين بن علي قال ذاك رجل أو ذاك الرجل الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء كان لما يذكر الحسن البصري عند علي بن الحسين محمد بن علي بن الحسين كان يقول ذاك الرجل الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء شوف يعني مش مثلا انت ايه بيكون في يعني مشاعر كده كراهية ونفسنة بين ال- بين العلماء وبين المشايخ وبين ال... هو بيتكلم على مش يقول له مين الحسن ده لا قال ذاك الرجل الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم في ناس في ناس قلوبها قلوبها صعبة وقلبه لا يتسع لمحبة الناس مش عارف ي- مش عارف حتى الأئمة حتى الأئمة وأئمة الهدى وأئمة الدين مش قادر إن هو مش قادر يحبه قلبه لا يتسع لذلك ربنا سبحانه وتعالى علمنا المعنى ده والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر بقى أحاديث في فضل المحبة في السنة يعني تخيل إن ممكن المحبة دي الصادقة تكون سبب إن الإنسان في يوم القيامة يكون في في ظل الرحمن سبحانه وتعالى تخيل إن إنسان يكون في المقام ده في يوم القيامة بسبب المحبة بسبب إن هو كان بيحب أخوه في الله قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجلان تحابا في الله ده في ظل العرش في ظل الرحمن سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر معنى جميل جدا إن ربنا سبحانه وتعالى ينادي على هؤلاء على المتحابين يقول الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي ربنا ينادي على على هؤلاء نداء خاص أهل المحبة وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المعنى إن الإنسان إيمانه لا يكتمل إلا بصدق المحبة قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا يعني عشان إيمانك يكتمل اتعلم إن أنت تحب الناس في الله تحب ال- العبد الصالح في الله تقعد كده انت بتقرأ في قصص الأنبياء تستشعر مشاعر الحب ان انت بتحب سيدنا إبراهيم انت بتحب سيدنا سليمان بتحب سيدنا داود تحب أنا أحب سيدنا داود في الله هو في في في عبادة زي عبادة سيدنا داود أفضل الصلاة وأفضل الصيام والذكر فأنت بتحب سيدنا داود وتستشعر المشاعر دي ان انت تتقرب الى الله بحبك لداود عليه السلام ولسليمان ولعيسى ابن مريم عليهما السلام وتحب سيدنا موسى تتقرب الى الله بحبك لموسى عليه السلام فاهمين معنى ده يعني وانت بتقرا قصص الانبياء تيجي تقف كده عند قصه سيدنا موسى ولا قصه سيدنا يوسف تقول "آه، انا بحب سيدنا يوسف انا بحب سيدنا يعقوب وتتقرب الى الله بهذه المحبه اللي هتحمل الانسان على التاسي فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم وممكن إنسان يسأل السؤال يعني طيب إيه هي أسباب أسباب المحبة يعني زي إن أنا أحب أخي في الله في أسباب بالمناسبة وده ممكن يعني تاخدوه واجب كنا عملنا للشباب واجب ان انتوا تجمعوا الاحاديث اللي النبي عليه الصلاه والسلام صرح فيها بالمحبه يعني هتلاقي فيها احاديث مثلا مثال مثلا النبي عليه الصلاه والسلام قال لمعاذ رضي الله عنه قال والله اني لاحبك فده مثلا حديث جمع بقى ايه الاحاديث هتلاقي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لناس كتير ان هو بيحبها صرح بهذه المحبه سواء بقى قال له مباشره او تكلم ان هو مثلا لما سئل حيث عمرو بن العاص لما سال قال يا رسول الله من احب الناس اليك قال عائشه قال فقلت من الرجال قال ابوها قلت ثم من قال عمر قال عمرو قال فعد رجالا فسكت مخافه ان يجعلني في اخره فده كان عادي جدا ان النبي عليه الصلاه والسلام يسال بتحب مين بحب عائشه بعدين مين ابو بكر بعدين مين عمر فكانت المحبه دي واضحه وكان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو بيحبهم بيعرفهم ان هو بيحبهم يروح لسيدنا معاذ ويقول والله اني لا احبك ف وده كان واضح فاحنا عايزين بقى نعمل البحث ده فمتخيلين يا جماعه القيمه دي كانت عاليه جدا لو انت جيت دلوقتي تقول لواحد انت مثلا ساكن في القاهرة ولا ساكن في المنصورة وليك واحد صاحبك انت بتحبه في الله او شيخ انت بتحبه في الله وهو في بلد تانية فمثلا انت في القاهرة وهو في اسكندرية او انت مثلا في المنصورة وهو في اسكندرية او العكس فلو حد قالك ايه ايه رأيك ان انت تسافر من القاهرة لاسكندرية علشان تزور أخوك اللي أنت بتحبه في الله بس مش عايز أي حاجة مش عايز مصلحة ولا عايزه في موضوع ولا ولا في مناسبة ولا أي حاجة يعني مثلا مش فرح مش حالة وفاة مش اه كل ده داخل في المواساة وفي ال... الأخوة لكن أنت هتروح له كده لله يعني عشان بس أنت بتحبه تخيل ممكن يقعد يقعد يحسب اه انا كده ايه لو معايا عربية ف البنزين هدفع ألف جنيه بنزين و وبعدين ممكن اجيب له بقى هدية وانا داخل ولا اجيب له حاجة معايا فهتلاقي ايه الموضوع فيه تكلفة مش جايب همها ولا هركب مواصلات ولا حاجة طب فيقعد يحسبها ممكن يكون معاه بس يحس ان هي ايه لا مش جايبه همها ليه لان احنا المعاني دي مع طغيان المادة بدأت تخفت ان انت تسافر من بلد لبلد علشان تزور واحد بس عشان انت بتحبه في الله بس علشان تعمل عمل إيه صالح الزيارة زيارة المسلم بس كده تخيل ان العمل ده عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم حيث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي للصحابة أن واحد زار أخ له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا يعني ربنا سبحانه وتعالى أرسل لهذا الإنسان ملك ملكا على صورة إنسان على صورة آدمي فأرصد الله له على مدرجته في طريقه خلاص هو قرب من القرية كده وداخل عليها فربنا سبحانه وتعالى أرسل له هذا الملك فلما أتى عليه قال أين تريد الملك بيسأل الملك يعني على صورة إنسان بيسأل هذا الرجل قال أين تريد قال أريد أخا لي في هذه القرية قال له أنا جاي علشان أزور واحد قال هل لك عليه من نعمة تربها خلي هو مش عارف ان هو بيتكلم مع ملك هو بيتكلم مع انسان وهو مش عارف ان ده ملك ربنا سبحانه وتعالى ارسله مخصوص يعني هو خارج من بيته ورايح علشان يزور اخوه ومسافر المسافة دي من قرية لقرية هو مش عارف ان ربنا سبحانه وتعالى هيرسل له ملك والملك ده هيكلمه هو مش عارف فبيقول له هل لك عليه من نعمة تربها يعني انت ليك مثلا مصلحة في مثلا حاجة تجارة مش عارف بستان حاجة ترجو نماءها وصلاحها هل لك عليه من نعمة تربها قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل قال له والله ماليش أي مصلحة أنا جاي علشان أنا بحبه في الله بس غير أني أحببته في الله قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه إيه تخيل ان ان ربنا سبحانه وتعالى يرسل رسول ملك لهذا الانسان عشان يقول له ان ربنا بيحبك علشان انت بتحب اخوك في الله في في الموطأ عن ابي ادريس الخولاني رحمه الله انه قال دخلت مسجد دمشق فاذا فتى شاب براق الثنايا فلما سيدنا ابو ادريس دخل مسجد دمشق فلقى ايه في واحد قاعد كده شاب جميل ابتسامته حلوه والناس كلها حواليه واذا الناس معه واذا اختلفوا في شيء اسندوا اليه وصدروا عن رايه اول لما يحصل خلاف يختلفوا في حاجه يقوموا ايه راجعين للشاب الجميل ده يسالوه وصدروا عن رايه اللي هو يقوله يعملوه قال فسالت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل ده بقى معاذ اللي النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له والله اني لا احبك ده معاذ اللي, اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال عنه اعلم امتي بالحلال والحرام ياتي يوم القيامه يسبق العلماء رميه بحجر رتوه ده عالم الامه معاذ بن جبل الفقيه الامه فهو ابو ادريس لما شافه خلاص محبه سيدنا معاذ وقعت في قلبه فقال فقيل له هذا معاذ بن جبل فلما كان الغد هجرته فوجدته قد سبقني بالتهجير بيقول أبو إدريس بيقول أنا تاني يوم على طول رحت بدري الصلاة هجرته فوجدته قد سبقني بالتهجير وده سبحان الله درس إن هو مش بس العالم وصاحب السمت الجميل وكده لكن لما راح علشان يصلي وسبق الناس لقى سيدنا معاذ اصلا ايه هو في المسجد اصلا سبق فوجدته قد سبقني بالتهجير لقى واقف في المسجد عند عمود واقف بيصلي وده اللي احنا ده اللي احنا مفتقدينه ان احنا بنتكلم يعني احنا بنقول كلام كتير لكن احنا مفتقدين الحال والعبادة والعمل ان فعلا انت تلاقي العالم الرباني اللي عمله بيصدق علمه وان انت تيجي تروح تنزل دلوقتي المسجد تلاقي الصف الاول هو الاخوة طلاب العلم لكن انت بتلاقي مين تلاقي دايما الاخوة هم اللي في الاخر جايين في الاخر مسبوقين لكن لكن اللي احنا بنقول عليهم والناس بتسميهم ده عوام هو اللي بيصلي في الصف الاول وهو اللي بيصلي السنن القبلية هو اللي بيدعي بين الأذان والإقامة فالمعنى ده مهم إن هو لما راح لقى سيدنا معاذ أصلا في المسجد بيصلي فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي خلاص ده درس قال فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه جاله كده من إيه من قدامه كده قال فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك لله هو على فكرة يعني هو ما كانش يعرفه أصلا يعني هو دخل المسجد فشافه ولقاه بيعلم الناس وبعدين سأل عنه فقالوا ده معاذ فجه تاني يوم عشان يسلم عليه فلقاه بيصلي فاستناه قال له والله أنا والله إني لأحبك لله إيه اللي حصل؟ يا جماعة هي دي هي دي بركة الطاعة ثمرة العبادة من أسباب من أسباب المحبة إن الإنسان يكون عابد لله طائع لله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فلما كان معاذ صاحب عبادة وصاحب حال وعالم ويعمل بعلمه ربنا سبحانه وتعالى قذف محبته في قلوب الناس فهو أول لما شافه قال له أنا والله إني لو أحبك لله قال فقال معاذ آه الله آه الله احلف كده قال فقلت آه الله فقال آه الله قال فقلت آه الله قال فقلت فقال معاذ آه الله فقلت آه الله قال له والله والله أحبك في الله قال فأخذ بحبوة ردائي مسكه كده من الايه من ال الرداء بتاعه مجمع الرداء بحبوة ردائي قال فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه وقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه وجبت محبتي هو سيدنا معاذ شدد عليه في السؤال آه الله آه الله عشان هو يحدثه هيقول له حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه عشان كده يا جماعة يعني آه كنت تلاقي ان المعنى ده كان موجود عند الصحابة كان موجود في حياة النبي عليه الصلاة والسلام حتى لما في حديث أنس أنس رضي الله عنه يقول أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال يا رسول الله إني لا أحب هذا قال يا رسول الله إني لا أحب هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته أعلمته يعني أنت عرفته أن أنت بتحبه مش النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يقول له جزاك الله خيرا هذا عمل صالح إيه إن شاء الله يعني ربنا يكتب لك الأجر النبي عليه الصلاة والسلام قال له أنت قلت له أعلمته فقال لا قال أعلمه قال له عرفه عرف عرفه أن أنت بتحبه قال أعلمه قال فلحقه مش مثلا الصحابي قال طيب خلاص أنا يعني هبقى مثلا أشوفه مثلا في مرة تانية هشوفه في الصلاة اللي بعدها وبقول له قال فلحقه امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وتأدبا معه قال فلحقه فقال إني أحبك في الله فقال الرجل أحبك الله الذي أحببتني فيه فإحنا محتاجين إن إحنا نجدد المعنى ده تاني محتاجين إن إحنا نسمع عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عشان نجدد مشاعر الحب في قلوبنا نسمع عن الصحابة وعن فضائل الصحابة عشان نجدد المشاعر مشاعر الحب في قلوبنا محتاجين إن إحنا نصاحب أهل الخير وأهل العبادة علشان نص يعني علشان نقدر إن إحنا نوصل نصل للمقام ده مقام المحبة إن أنت إن أنت تحب أخوك المسلم في الله وإن أنت بتحبه عشان هو عابد لله وعشان هو طائع لله وعشان هو بيعظم أمر الله سبحانه وتعالى وإن يبقى ده المعيار وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله مش بحبه عشان دنيا مش عشان مصلحة مش علشان هو مثلا بيضحكني مش عشان لأ أنا المعيار اللي هيخليني أقرب الناس مني وإن أنا أحبهم العلاقة اللي بينهم وبين ربنا حبهم لله وتعظيمهم لله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبة صادقة وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته